السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو ثواب قضاء الدين عن المديون اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا التراحم فيما بيننا بل ما أرسله الله عز وجل إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم أكيد أي إنسان في الدنيا أحواله بتتبدل ما بين الغنى والفقر ما بين المرض وما بين الصحة ما بين يعني أحوال بتتبدل قال جل وعلا كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى وجل جلاله فالإنسان كل يوم ممكن تحصل له أشياء معينة النهاردة معاه فلوس بكرة معهوش فلوس النهاردة هو غني بكرة بقى فقير وهكذا فأي إنسان في الدنيا معرض أنه يكون معاه فلوس ومعرض أيضا أنه, يط... إنه يوصل لمرحلة أنه يبقى عليه ديون وانتوا عارفين الدين هم بالليل ومذلة بالنهار فالمولى عز وجل حضنا على أن على أن ننفق وعلى أن نساعد المديون وعلى أن نساعد هؤلاء الغارمين في أداء ما عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع حديث في غاية الروعة والجمال رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم يعني أنفعهم لعباده وأحب العمل إلى الله سرور أي سرور سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا ولا أن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام يعني على الصراط يوم القيامة وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل الله أكبر يعني بيقول لك بعد ما تعمل الخير ده كله اوعى تمن على الإنسان أو تذله أو تقول له كلمة تجرحه فيبقى أفسدت العمل كما يفسد الخل العسل لو حطيت الخل على العسل لا تستطيع أن تستفيد لا من الخل ولا من العسل الاثنين أفسدوا بعض فإيه فأصبح الخل أفسد العسل فمش هتقدر تستفيد من أي حاجة فيهم ولذلك الإنسان لما يعمل الخير مش زي ما الناس كمان بتقول نعمل الخير ونرمي البحر لا ما بنرموش البحر احنا نعمل الخير ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولا نمن على الناس ولا نذل الناس ولا نجرح الناس ولا نجرح مشاعر الناس ولذلك من ضمن الأشياء اللي دايما أنبه عليها في مقاطع كثيرة يا جماعة الخير الله يبارك فيكم اللي يساعد حد بلاش يذله يعني ايه بلاش يذله يعني بلاش يصوره مش لازم كل واحد يروح يودي شنطة أكل للناس لازم ياخد معاهم سيلفي او يصورهم هم بياخدوا الاكل مش لازم كل واحد يروح يدي انسان فلوس يصوره وهو بيديله فلوس او يديله مساعدات طب ليه خلي العمل لله وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وجل جلاله تعالوا نشوف السلف الصالح كيف كانوا يتعاملون مع مسألة قضاء الدين وكيف كانوا يتعاملون مع المسألة بكل سرية لا تخطر على قلب بشر الإمام عبد الله ابن المبارك اللي هو شيخ الإسلام شيخ الإسلام اللي هو أصلا كان من كبار التجار وكان ليس بحاجة للتجارة كان لا يتاجر إلا من أجل العلماء وطلبة العلم ليه؟ كان بينفق على عدد كبير جدا من العلماء ومن طلبة العلم حتى يتفرغوا ليه؟ لبث العلم وللدعوة إلى الله في كل أقطار الأرض في يوم من الأيام تلميذ من تلاميذ الإمام ابن المبارك ما جاش فكان الإمام ابن المبارك كان يعني إيه يبحث كده عن تلاميذه لو واحد فيهم ما جاش لازم يسأل عن أخباره ويشوفه ما جاش ليه يمكن ربما يكون مثلا مريض فيروحوا يقعدوه يعني يزوروه مثلا يكون مديون يروحوا يسدوا دينه محتاج اي حاجه كانوا يعني ايه كان عندهم حياه كده الله اكبر يغلب عليها الجانب الانساني بفضل الله فالمهم سال فين فلان قالوا له مسجون في دين عليه فقال سبحان الله اسال الله عز وجل ان يسد دينه وما قالش حاجه قدام حد ولا عرفهم ان هو يروح يسد دينه فالمهم فراح للسجن هناك وسال فلان مسجون عندكم قالوا اه مسجون عندنا في دين عليه دين لمين يا جماعة قالوا لفلان طب فراح لفلان قال له ليك كام على الغلام ده قال له ليه عليه مثلا مش عارف كام ألف درهم ولا بتاع فقال له خلاص الدين علي أنا هديهولك النهاردة بس بكرة تروح تخرجه من السجن لا تتركه يوما واحدا في السجن قال له حاضر قال له ليه طلب تاني قال له اتفضل قال له اوعى تخبره ان انا اللي دفعت الفلوس قول له واحد فاعل خير هو اللي دفع الفلوس وخلص الموضوع على كده فقال له حاضر المهم ابن المبارك راح باعت له الفلوس للراجل ده والراجل فعلا طلع تاني يوم الصبحيه وراح مطلع الشاب ده من السجن في اليوم دوت قابله مين قابله الامام ابن المبارك فعمل نفسه كانه ما يعرفش حاجه اين كنت يا فتى آه يعني افتقدناك في آه دروسنا قال له والله كنت في السجن يا امام قال فيما دخلت السجن كانه برضه ما يعرفش حاجه قال له في دين كان علي لم استطع قضاءه قال سبحان الله طب وكيف خرجت قال جاء رجل طيب يعني طيب الاصل فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسنات يوم القيامه دفع المال لصاحب الدين واخرجني من السجن فقال له ولكني لا اعرف من هو قال ادعو له بخير مش مهم هو مين ادعو له بخير فدعا له بخير المهم بعد كده التلميذ ده ابتدى يحضر للإمام ابن المبارك حتى أصبح يعني واحد من أكبر الدعاة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بعد موت الإمام عبد الله بن المبارك علم هذا التلميذ من الراجل صاحب الدين لأن خلاص بقى الإمام مات خلاص ما فيش أي مشكلة بقى لا هيبقى في رياء ولا أي حاجة فراح الراجل ده وأخبر التلميذ قال له اللي دفع لك الدين وخرجك من السجن هو الإمام عبد الله بن المبارك فالتلميذ ده هو اللي حكى للناس ما فعله معه عبد الله بن المبارك شفت قد إيه صدقة السر تطفئ غضب الرب يعني من ضمن الأشياء التي تكون من زكاة المال للغارمين ان انت واحد عليه فلوس كتير من النساء حتى الغارمات واحد عايز يتجوز بنتها لا حول ولا قوة الا بالله معهاش اي حاجة وزوجها ميت وعندها بنات يتامى فبتجوزها تعمل ايه يعني تروح تجيب لها حاجات بالقسط تمام غسالة على قد كده لا full اوتوماتيك ولا نص اوتوماتيك غسالة عادية جدا تمام يا دوب بس بتغسل الغسيل بس وخلاص يعني فتجيب لها غساله وحته بوتاجاز صغير كده ثلاث عيون ولا اربع عيون اي حاجه تمام المهم تسترها وتجوزها فيجي صاحب المحل يوم ممضيها ولا حول ولا قوه الا بالله على وصولات امانه على بياض مش حتى على المبلغ اللي هو واخده من اللي هي خدته منه لا على بياض عياذا بالله وده من الجور ومن الظلم بمكان يعني ده يا ويله من ربنا يمضيها على بياض وبعد كده لو هي اثرت في قسط نتيجه ان هي ما عندهاش مصدر رزق تمام يروح حاطط مبلغ كبير جدا ويروح ساجنها تمام والست تتسجن وتتحرم من اولادها دولت ابحثوا عنهم هتلاقوا عليهم قد ايه والله حاجات بسيطه 3000 جنيه مسجونه فيها ام ومحرومه من بناتها ومن عيالها وعيالها محرومين من امهم بسبب 3000 جنيه حضرتك لو رحت تعزم واحد في مطعم على اكله سمك وجمبري هتدفع 5000 جنيه ودي مسجونه في 3000 جنيه شوف قد ايه فامور بسيطه يا جماعه الخير الله يبارك فيكم وما تدفعوش فلوس لحد روحوا بنفسكم او ابعتوا حد من طرفكم هو اللي يدفع ابحثوا في السجون قولوا مين الغارمات هنا والله عندنا 50 واحده مسجونه غارمه عليها دي دي 3000 ودي 2000 ودي 5 لو طلعت 20000 جنيه لن تنقص من مالك اي شيء ما نقص مال عبد من صدقه ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعشرين ألف جنيه ممكن تخرج ستة غارمات وترجعهم لحضن ولادهم بفضل الله سبحانه وتعالى وشوف ربنا هيخلف عليك قد وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفوق ده كله بقى أنت سترت امرأة وسترت بناتها ربنا هيسترك أنت وزوجتك وبناتك وأولادك العمر كله بفضل الله بل يصل الأمر لأحفادك إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف موقف تاني في يوم من الأيام جاء رجل الإمام عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضي عنه دينا دينا فقال له كم الدين الذي عليك قال له 700 درهم يعني كان ناس أمناء ما قالوش بقى عليا 70 ألف ولا مش لا قال له 700 درهم فقال له طيب فراح كاتب ورقة للوكيل بتاعه الإمام عبد المبارك بيكتب ورقة للوكيل بتاعه عشان الراجل ده ياخد الورقة ويروح عند الوكيل يصرف الفلوس فكتب له فغلط وحط صفر زيادة قال له ادفع إلى فلان الفلاني الذي سيأتيك بتلك الورقة 7000 درهم لقضاء الدين الذي عليه تمام كده فلما راح للوكيل فاداله الورقة فالوكيل استغرب لأن لقى المبلغ كبير فقال له كم الدين الذي عليك قال له 700 درهم قال له سبحان الله انتظرني فراح للإمام عبد الله بن مبارك قال له يا سيدي الرجل عليه 700 درهم انت كاتب لي في الورقة 7000 درهم والاموال قد فنيت يعني الاموال خلصت خلاص احنا عايزين ندفع لاكبر قدر من الناس ودول يعتبروا اخر 7000 موجوده ما عندنا فقال له الامام ابن المبارك ان كانت الاموال قد فنيت فالاعمار ايضا قد فنيت فاقفق فاعطه ما سبق به قلمي فاعطه ما سبق به قلمي ولا تنقصه درهما واحدا يا سلام يا سلام على المروءة التي لا تخطر على قلب بشر بيقول له أنا سبق قلمي وكتبت 7000 بدل 700 ما دام قلمي سبق وكتب 7000 فاللي ربنا قدره هو الخير ان شاء الله اكيد الراجل ده محتاج ال 7000 محتاج 700 يسد دينه ومحتاج بقيه الفلوس يربي عياله ياكلهم يشربهم يعلمهم يربيهم يجيب لهم بيت يعيشوا فيه قال له فأعطه ما سبق به قلمي فأعطاه السبعة آلاف درهم بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى ثواب قضاء الدين على المديون ثواب عظيم جدا جدا لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى ان انت تقضي الانسان حاجة هو محتاجها وتمشي معاه لحد ما تقضي دين وتساعده احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف في مسجده شهرا كاملا الله أكبر ويكون سببا في ثبات قدميك على الصراط ويكون سببا في سعة رزقك بفضل الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في أن ربنا يعوضك عوضا عظيما من عندي سبحانه وتعالى ويكون سببا أيضا في تفريج كرباتك في الدنيا والآخرة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وشوف اللفظ والحديث رواه مسلم خد بالك يعني لو واحد عليه مثلا ألف جنيه فجي قال لك انا عليا 1000 جنيه والله يبارك فيك لو تقدر بس تسدهم لي خد بالك من حاجه فلو انت قلت له والله انا كل ما املكه ان انا اقدر اديك 300 جنيه وممكن غيري يساعدك وثلاثة أربعة يسدهم لك إن شاء الله يبقى أنت كده نفست عنه نفست يعني إيه يعني أنت ما سددتش الكربة كلها ولا سددت الدين كله لكن نفست عنه الكربة فبهذا التنفيذ البسيط انت اديته شيء من الدين ده 300 جنيه مقابل انهم عليه 1000 جنيه او 2000 جنيه تمام فربنا ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة وما أدراك ما كرب يوم القيامة الوقوف في أرض المحشر حافيا عريانا والشمس دنت فوق رأسك كربة استلام الصحف كربة يا ترى هتاخدها بيمينك ولا بيسارك الوقوف على الميزان كربة يا ترى ميزانك هيخف ولا هيثقل واخد بالك المرور على الصراط كربة كربات كتيرة جدا يوم القيامة فربنا ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة بهذا التنفيذ طيب إن كان هذا ثواب التنفيذ عن الإنسان المكروب فما ظنك بمن فرج الكربة كلها عن هذا المكروب واحد جالك قال لك عليا 5000 فبدل ما تنفس عنه تديله 500 جنيه قلت له هدفع لك ال 5000 كلها بفضل الله تخيل بقى ده يكون ثوابه و... و... واجره و... ويعني والخير اللي هيتعمل معاه في الدنيا والاخره قد ايه أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر واجعلنا عونا للعباد يا رب العالمين ويا رب العالمين كن في عوننا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته